حياة يا ذا وجب الشكر علينا مدعا لله ذا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفتا مدينة مرحبا يا خير ذا طلع البدر علينا من ثنيات الولاء وجب الشكر علينا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه في بداية الحلقة أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وأن يوسع أرزاق المسلمين وأن يسد دين المسلمين برحمتك يا رب العالمين وأن يفك سجن المسجونين وأن يرفع الظلم عن المظلومين وأن يبارك في مصرنا الحبيب وأن يصب عليه الخير صبا صبا ولا يجعل عيشك أهلها كدا كدا وأن يؤلف بين قلوب المصريين وأن يجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم أمين يا رب العالمين نكمل مع بعض مع حضراتكم أولا كل عام وأنتم بخير يا رب يجعل هذه الأيام بركة عليكم وعلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واجعلها أيام الخير والسعادة وتفريج الهموم علينا جميعا يا رب العالمين اللهم أمين يا رب العالمين أرجو من حضراتكم ألا تنسوا الدعاء لمصر وجميع بلاد المسلمين يا رب بتفريج الهموم اللهم أمين يا رب العالمين وما تنسوش صيام يوم عرفة إن شاء الله اللي مكمل طبعا صيام ربنا يكرمه واللي مكتر في أي عبادة تانية لأن النبي لم يحدد عملا معينا في هذه الأيام العشر اللي يقدر يصوم يصوم اللي يقدر يصلي قيام ليل يصلي اللي يقدر يتصدق اللي يقدر يقرأ قرآن أي خير تقدر تعمله واللي يقدر يعمل كل ده فيعني ربنا يتقبل يا رب العالمين لكن ما تنسوش صيام يوم عرفة الذي يجعله المولى عز وجل سببا لمغفرة الذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة بفضل الله سبحانه وتعالى وفي يوم عرفة أرجو أرجو يعني من بين الأدعية أو من على رأس الأدعية أن أنتوا تدعوا تدعوا لمصر وتدعوا لجميع البلاد الإسلامية اللي بتعاني في هذه الأيام ادعوا أن ربنا يفرج هم بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين وأن ربنا يحفظ جميع بلاد المسلمين اللهم أمين يا رب العالمين كمل مع بعض الحوار الذي يدور بين أهل الجنة وأهل النار اللي احنا بدأناه في الحلقة الماضية ونكمل النهاردة مستعينين بالله سبحانه وتعالى المولى عز وجل احنا ذكرنا المرة اللي فاتت بعض الآيات نذكر بها سريعا كده ونكمل هذه هذا الحوار الجميل الذي سطره المولى عز وجل في سورة الأعراف يقول جل وعلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها خد بالك لا تفتح لهم أبواب السماء وذكرنا المرة اللي فاتت كلمة لا تفتح لهم أبواب السماء ورد فيها حديث رواه أحمد والحاكم والبيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بقى رحلة أرواح المؤمنين أن بتفتح لهم أبواب السماء ويشيعهم من كل سماء مقربوها أما الكافر ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين لا تفتح له أبواب السماء حينما تصعد الملائكة بروحه فيطرق باب السماء الأولى فيقال روح من هذه فيقول روح فلان ابن فلان فلا تفتح له أبواب السماء هذا هو قول المولى عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء وفوق ده كله بقى ننتقل للمشهد الثاني في الآخرة ولا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة هي مستحيلة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط يعني لو تقدر تدخل جمل في ثقب الإبرة عارف الثقب بتاع الإبرة الفتحة بتاعت الإبرة الصغيرة دي لو تقدر تدخل الجمل الضخم ده من ثقب الإبرة يبقى الكافر ممكن يخش الجنة يوم القيامة وده يساوي الاستحالة لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن موحد حتى الإنسان المؤمن الموحد لو مات على كبيرة فهو في مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه والله عز وجل رحمته وسعت غضبه ورحمته سبقت غضبه سبحانه ورحمته وسعت كل شيء ورحمته غلبت غضبه ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى وجل جلاله فالإنسان المرتكب للكبيرة إن مات بغير توبة هو في مشيئة الله واستدل الإمام النووي على ذلك في شرحه صحيح مسلم في قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فنقل قول أهل العلم أن المولى عز وجل لو شاء أن يغفر لهذا العبد بلا توبة لغفر له لكن الإنسان لا يعرض نفسه لهذا الاختبار الصعب جدا انه ممكن يتغفر له ممكن ما يتغفرلوش عشان كده العلماء قالوا التوبة واجبة وواجبة على الفور مش على التراخي يعني الحق توب دول طب ليه ليه على الفور ليه ما اقولش على التراخي لان انا ممكن اذنب النهارده فلو قلت هتوب الجمعه اللي جايه ممكن اموت يوم الخميس ممكن اموت بعد ساعه عشان كده لازم ما دمت اذنبت يبقى الحق اتوب على طول في ساعتها كده عشان كده كان دعاء سيد الاستغفار الذي ورد عند البخاري اللي هو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخر الدعاء هذا الدعاء دعاء سيد الاستغفار هذا لو قاله الإنسان في ليلة ثم مات دخل الجنة ولو قاله في نهار ثم مات في النهار دخل الجنة ليه لأنه بيكون في مسح ومحو لجميع الذنوب والخطايا لهذا الإنسان عشان كده سمي دعاء سيد الاستغفار وسيد الاستغفار ليه لأن يعني الإنسان في هذا الدعاء بينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته بيعترف بنعمة ربنا وبيعترف بالذنب اللي هو أذنبه في حق الله سبحانه وتعالى فالاعتراف دوت والذل والانكسار بين يدي الله ده من أعظم أسباب المغفرة ومن أعظم أسباب التوبة من الله عز وجل على عبده في حال الذنب عشان كده المولى عز وجل بيقول لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين يعني مثل هذا الجزاء نجزي به أهل الإجرام المجرمين وبعدين بيوصف بقى حالهم في القبر ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم ويجعل قبورنا يا رب روضة من رياض الجنة وبالله عليكم أرجوكم يعني في هذه الأيام بالذات في ظل هذا السقوط المدوي المدوي لكثير من الناس اللي كان ملتزم وبقى مش ملتزم واللي كانت محجبة وخلعت حجابها واللي كان مسلم وارتد واللي كان مسلم وبقى ملحد واللي كان والأوضاع الصعبة اللي احنا عايشين فيها دي أرجوكم كتروا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي سند صحيح أن أم المؤمنين أم سلمة كانت كانت تقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والله العظيم يا جماعة الواحد لما بيشوف كم الانتكاسات وكم الارتداد وكم وكم والله العظيم الواحد بيخشى بيخشى الإنسان لا يأمن يا جماعة أوعى حد يغتر بعبادته انت ممكن النهارده تكون داعيه بقالك 30 40 سنه وممكن عياذا بالله تنتكس وتضيع كل حياتك كل تاريخك وكل اعمالك وكل عباداتك وكل دعوتك في لحظه بكلمه ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب ويثبت قلوبنا وقلوبكم على الايمان انسان لما بيشوف هذه الاشياء ما بقولش الحمد لله ان الواحد ثابت ويعني ان كان فلان ولا فلانه ولا ولا ولا انتكس الحمد لله ان احنا ثابتين لا ما بقولش كده بقول يا رب سلم يا رب يا رب ثبت قلبي يا رب يا رب ثبت قلوبنا على الإيمان يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لأن الإنسان لا يأمن الإنسان لا يأمن الفتنة ممكن الإنسان عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم ينتكس في لحظة اوعى حد يتغر في نفسه اوعى حد يكل نفسه إلى أعماله لأن الإنسان ده, ده الإنسان لو, لو وكله الله عز وجل إلى نفسه طرفة عين لضاع سيد ولد آدم ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين سبحان الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين شوف تأمل اللفظ حاجة والله العظيم يا جماعة تخلي الإنسان يعني لا يأمن على نفسه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم صاحب أثبت قلب وصاحب أطهر وأتقى قلب وأعظم قلب في الدنيا دي كلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش حد زيه في الكون ده كله منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الله وأحب إلى الله عز وجل من الإنس والجن والملائكة مش قد إيه؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بل سيد الكون كله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول يا حي يا قيوم ويا حي يا قيوم ليه لأن طبعا يقال وهذا رأي طبعا رجحه كثير من أهل العلم أن يا حي يا قيوم هذا هو اسم الله الأعظم فقال لك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث برحمتك إيه أستغيث أصلح لي شأني كله سيبليش حاجة يا رب خد بالك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين طب لو وكل المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه طب ده نفس النبي دي أطهر نفس وأكرم نفس وأتقى نفس وأعظم نفس في الدنيا كلها فلو وكله إلى نفسه فقد وكله إلى نفس طاهرة ووكله إلى نفس تقية ووكله إلى نفس صادقة ووكله إلى نفس مخلصة واخد بالك فمش هيحصل له حاجة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بيعلمنا لأن هو الأسوة والقدوة فبيعلمنا إحنا كأنه بيقول لنا إذا كنت أنا لا أأمن على نفسي فكيف تأمن أنت على نفسك إذا كنت أنا بستغفر في اليوم والليلة مئة مرة فكيف لا تستغفر أنت والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبيني وبينكم النبي ليس عنده لا تقدم ولا تأخر من ذنب مفيش ذنوب أصلا يعني يعني لما يتقال ايه غفر له ما تقدم من ذنبه وما اتاخر يبقى في ذنوب قبل كده ذنوب بعد كده فربنا غفرها له ما فيش اصلا ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم صلى الله عليه وسلم ليس عنده ذنوب حتى يعني طبعا ما فيش كبائر بالمره عند اي نبي من الانبياء دي باتفاق اهل العلم جميعا لكن اختلفوا هل الانبياء ممكن يكون عندهم صغائر قالوا اه ممكن يكون في صغائر بس ما بنسماش صغائر من باب الادب مع مقام النبوه بيقول خلاف الاولى يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما عبس وتولى عبس وتولى دي لما نقولها في حق أي إنسان دي صغيرة ان أنا عبست في وجه رجل ملوش ذنب إن أنا أعبس في وجهه لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم احتراما لمقام النبوة واحتراما لمقام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف فعل خلاف الأولى شوف الأدب مع مقام النبوة محتاجين فعلا نتعلم كيف نتعامل مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون الإنسان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع صوته فوق صوت النبي صوته ما يترفعش فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم طب وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع صوتك فوق صوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول واحد من العلماء أو من أهل العلم أو من من الدعاة يقول لك النبي قال كذا ما تقولوش لا بس الكلام ده أنا مش مقتنع بيه أنا مقتنع بكذا أنت كده رفعت مش صوتك ده أنت رفعت رأيك فوق رأي النبي أو فوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده احنا بنقول من أسباب النجاة بل من أعظم أسباب النجاة اللي هو إيه إن أنت تعتصم بالكتاب والسنة ورد في الحديث اللي رواه الحاكم بسند صحيح ان النبي وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال تركتم في تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا ولن لما تيجي مع الفعل المضارع عند علماء اللغه تساوي الاستحاله لا يمكن تضلوا فلن تضلوا بعدي ولن تهلكوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض في الحديث اللي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا شوف صدر الحديث بكلمة أبشروا أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله الله شوف تأمل اللفظ فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا فإذا لازم نتمسك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لي بس الدنيا اتغيرت سيبك من الدنيا لو اتغيرت لو الدنيا انقلبت كلها ربنا يا رب يعافينا ويعافي المسلمين جميعا أقول لحضرتك لو كفر الناس جميعا امشي انت في طريقك لربنا مالكش دعوة بالناس ولا تلتفت لو اني انا اللي بحبك وبتحبني عياذا بالله يا رب اعصمنا يا رب اعصمنا يا رب من الفتن ونجينا يا رب من بالانتكاس يا رب لو اني انا انتكست في يوم من الايام مالكش دعوه بيا كمل طريقك لربنا سبحانه وتعالى لان انا مانيش حجه على ديني الدين حجه عليا الناس ليس حجه على الاسلام إنما الإسلام هو حجة على جميع الناس أجمعين العلماء وغير العلماء والدعاء والوعظ وطلبة العلم الإسلام حجة علينا كلنا خدت بالك فعشان كده تعالوا بقى نكمل مع بعض بقى يبقى إذا إيه المولى عز وجل بيقول لا تفتح لهم أبواب السماء ربنا يعافينا ويعافيكم احنا بقى عايزين تفتح لنا أبواب السماء عشان كده عايزين نثبت على ديننا وعلى إيماننا ربنا يبارك فيكم ويحفظكم جميعا يا رب العالمين لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ثم يشرح حالهم في القبر فيكون لهم من جهنم مهاد الله يعافينا ويعافيكم يا رب ويملأ قبوري قبر وقبوركم جميعا يا رب العالمين واجعله روضة من رياض الجنة يملاه بالنور يا رب العالمين شوف لهم من جهنم مهاد الفراش اللي في القبر بالنسبة لهم مفروش من جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم لهم من جهنم مهاد فراش خد بالك ومن فوقهم غواش غطاء يبقى نايم على النار ومتغطي بالنار الله يعافينا ويعافيكم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين أي بمثل هذا الجزاء نجزي الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله سبحانه وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فأعظم أنواع الشرك أعظم أنواع الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى ده أعظم أنواع الظلم ان الانسان يشرك بربه سبحانه وتعالى بعد ما ربنا خلقه ورزقه واكرمه واسبغ عليه نعمه ظاهره وباطنه ومع كل ده يشرك بالله سبحانه وتعالى ويعبد غير الله ويلحد ويقول لك انا حر واعمل اللي انا عايزه انت مش حر انت عبد لأن ربنا قال ألا له الخلق والأمر ما دام ربنا خلقني يؤمر سبحانه وتعالى ولما يؤمر على عيني وعلى راسي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما احنا عباد لله يا جماعة ربنا خلقنا عشان نكون عباد لله جينا الدنيا دي عشان نعبد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أرجوكم ما تنسوش الآية ديت أرجوكم ما تنسوهاش لأن في ناس كتيرة غفلت عن الآية ديت في ناس فاكرين إن احنا جايين الدنيا علشان نقضيها بيقول لك الحياة ما بتعيشهاش غير مرة واحدة فيا تعيشها صح يا ما تعيشهاش خالص فايه الصح بالنسبة له ده اتمتع وسيب الدنيا وسيب سيب العبادة وسيب القرآن واترك كل دوت وبيعتبر ان كل ده بقى تطرف وتشدد و و و يعني ربنا يا رب يثبت قلوبنا وقلوبكم يا رب العالمين ويصبرنا على هذا الزمان الذي نعيش فيه ان والله يعني من استقراء التاريخ ومن قراءة الكتب اللي عشنا معاها سنين طويلة جدا جدا عمر تاني عمر تاني 30 سنة قراءة عمر في حياتي ما سمعت عن زمن اجتمعت فيه مثل هذه الفتن ربنا يعصمنا وإياكم يا رب وينجينا وإياكم ويحفظنا وإياكم يا رب العالمين ثم بعدما المولى عز وجل ذكر حال هؤلاء الذين كفروا واستكبروا بآيات الله سبحانه وتعالى ذكر الصورة الجميلة ولكن ذكرها بشكل جميل قوي ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن هؤلاء الذين كذبوا بآياته والذين كفروا وإيه اللي هيحصل لهم مش هتتفتح لهم أبواب السماء لأرواحهم وبعدين القبر يبقى مفروش من نار وغطاء من نار والكلام ده كله ثم قال بعد ذلك والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها كأن الخطاب دوت مش للمؤمنين كأن الخطاب دوت للكفار إزاي للكفار هقول لحضرتك ولله المثل الأعلى تخيل حضرتك لو مدير شركة وبعدين عنده اتنين موظفين فراح بعت واحد في مشوار لمثلا الاسكندرية والتاني في مشوار للمنصورة مشوارين قريبين من بعض فاللي بعته للاسكندرية ده بعته يوصل أوراق معينة خاصة بالشركة واللي بعته للمنصورة برضه بعته يوصل أوراق خاصة بالشركة فبتاع اسكندرية مثلا راح وصل الأوراق وبتاع المنصورة اللي هو رايح المنصورة يعني خد بالك ما وصلش الأوراق ضيع الأوراق في السكة خد بالك فاللي طالع من القاهرة رايح اسكندرية وصل الأوراق واللي طالع من القاهرة ورايح مثلا المنصورة أو رايح الشرقية أو رايح أي محافظة مثلا خد بالك ضيع الأوراق فتاني يوم المدير جمعهم هما الاثنين فقال لي اللي وصل الأوراق أنت ليك مكافأة عندي 5000 جنيه وقال لي التاني اللي ضيع الأوراق ليك خصم عندي من مرتبك 5000 جنيه وبعدين قام قايل له إيه بقى؟ قال له خد بالك بيقول لا اللي ضايع الورق قال له خد بالك أنا لما وصلت الراجل ده للإسكندرية أنا ما كلفتوش حاجة صعبة فوق طاقته أبدا ده مشوار بسيط جدا جدا وهو لما وصل الورق ده أنا اديته 5000 جنيه وخصمت منك لأن أنت ضيعت الورق هي كده فالمولى عز وجل بيقول الكفار دول يعملوا فيهم كذا وكذا وكذا وكذا وبعدين كأن الخطاب كمالة الخطاب للكفار كأن خدوا بالكم انتوا لما كفرتوا بيا لما كفرتوا بالله يعني فاهم ازاي؟ كفرتوا لان انتوا ظنيتوا ان انا هكلفكم فوق طاقتكم اهم المؤمنين هم اسالوهم انا ما كلفتهمش فوق طاقتهم اهو القول المولى عز وجل والذين امنوا انتوا فاكرين ان احنا كلفناهم فوق طاقتهم ابدا ما كلفناش حد فوق طاقته فانت كنت فاكر الايمان صعب العباده صعبه الدنيا صعبه كان زمان يقابلني بعض الشباب فكان لما يجي يكلمنا عن انه خايف يلتزم لانه سمع سين وعين وصاد بيقول له ما دمت هتلتزم يبقى مش عارف ايه ولازم تكون مكشر ولازم مش عارف ايه وان التكشيره ديت من وقار المؤمن وان انت اوعى تبتسم اوعى تضحك وممنوع الفسح وممنوع مش عارف ايه قال لي سود لي الدنيا قلت له طب تعالى بقى انا ابيض لك الدنيا شويه اوريك الوجه المشرق للدعوه تعالى اقول لك ان ان ديننا ما بيحرمكش من ان انت تتمتع بالمباح في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى بل وتستعين بالمباح دوت على طاعة ربنا فيبقى المباح نفسه عبادة بتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يعني لو حضرتك متجوز وجيت قلت لزوجتك تعالي يا حبيبة قلبي اه يا بوس طبعا تقول يا حبيبة قلبي بوس زوجتك بقى فبراحتك يعني ده حلالك فتعالي يا حبيبة قلبي نتمشى على الكورنيش شوية في حتة كده ما فيهاش معصية تمام ما فيهاش كل اتنين قاعدين مع بعض بيحبوا بعض قاعدين بقى يعني نتمشى في حته كده جميله ومفيش مشكله ان احنا نسترجع بقى ايام الخطوبه وناكل ذره مشوي ونقزقز ترمس بس ما نرميش القش في الارض تمام ونتمتع كده بساعتين ثلاثه وممكن نركب انا وانت والاولاد مركب ونتفسح في النيل شويه بس بشرط بعد ما نرجع من الفسحه ديت نروح البيت نستريح شويه ونقوم نصلي قيام الليل يبقى استعنا بال- بالمباح دوت كده على طاعه ربنا سبحانه وتعالى الله يبقى فسحتك في المركب ده عباده ومشيتك على الكورنيش عباده واكل الذره المشي وشويه الترمس دول عباده تخيل حضرتك ان ممكن الانسان يحول العادات الى عبادات اه والله العظيم تحول العادات كلها الى عبادات انا باكل بنيه ان انا اتقوى بالطعام ده على طاعه ربنا انا بنام شويه عشان اتقوى بشويه النوم دولت على أو ان انا اقوم اصلي قيام الليل انا آه، آه، ب- ب- بروح اشتغل علشان استعين ب- بالعمل دوت وبالفلوس اللي بيجي منه على اطعام زوجتي واولادي وابويا وامي واذا كنت هساعد بعض الفقراء واليتامى وهكذا حول عاداتك الى عبادات عشان تاخد الاجر ده كله ممكن يجي انسان يوم القيامه يا جماعه بعبادات ثلاث سنين يا دوب فقط كان بيأدي الفرائض وخلاص والموضوع منتهي فهي ساعات معدودة وفي إنسان تاني ما شاء الله عنده همة عالية وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من ساعة ما يصحى الصبحية لحد ما ينام بينوي إن اليوم ده كله طاعة لله كل خطوة يخطوها للعمل عشان يروح يجيب رزق حلال لأولاده كلها طاعة لله آه، آه، داخل ال- ال- ينام شوية يستعين بالنوم ده عشان طاعة ربنا يبقى النوم عبادة والأكل عبادة وال- والشغل عبادة وقعدته مع زوجته وأولاده عبادة وخروجه عبادة و- و- و- ويعني عايز أقول لك إن إن الإنسان ي- ده ممكن يجي يوم القيامة الستين سنة اللي عاشهم كلهم يجي يوم القيامة يلاقي ستين سنة عبادة وصاحبه اللي كان برضه بيعمل نفس الطاعه بس ما كانش بينوي النيه دي ما كانش بيوسع النيه ديت يجي يوم القيامه يلاقي نفسه عنده عبادات ثلاث سنين على قد بس فقط وقت الفرائض اللي كان بيقضيها فعايز اقول محتاجين ان احنا فعلا نفهم كيف نتعامل مع هذا الشرع الجميل العظيم اللي الناس فاكره ان في عقد وان في كلكعه وان الشرع ده تطرف ولا ارهاب ولا تزمت ولا ولا عايز اقول لو في انسان متزمت يبقى فيه بالدين غلط ووصل للناس الدين غلط ديننا ما فيش أعظم منه إن الدين يسر إن, الدين إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسدده طب مش قادر أسدد يا رسول الله يعني على الوجه التمام وقاربه فسددوا وقاربوا اللي هو قول المولى عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم تعالوا نكون- نكمل مع بعض الحوار ولكن بعد فاصل قصير صلى على الحبيب
جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا آه، وجب الشكر علينا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع بعض الحوار المولى عز وجل يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة يا رب العالمين ثم قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل مفيش أي غل خد بالك تجري من تحتهم الأنهار ونزعنا ما في صدورهم من غل ان الانسان يا جماعه قبل ما يخش الجنه لابد ان يهيئ ان هو يكون من اهل الجنه ما ينفعش نخش كده بمنظرنا وهيئتنا واخلاقنا وطباعنا اللي احنا كنا عايشين بيها في الدنيا نخش بيها الجنه لان الجنه دي وضع تاني خالص الناس في الدنيا ممكن تتحاسد على حته قلم على عربيه على واحد بنى دور زياده عن التاني على منصب على ترقيه على مش عارف ايه في الجنه بقى ما بين الدرجتين مسيره 100 عام فكيف يكون التحاسد دي بتبقى مشكله جدا ده واحد مثلا لو مثلا ما بيحبش حد والتاني ده مثلا فوقيه بدرجه واحده يعني فوقيه ب 100 سنه واخد بالك ممكن يطب ساكت لا من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان المؤمن قبل ما يخش الجنه يغسل في عينين عين يتشكل فيها او يتشكل بها في ايه صوره اهل الجنه اللي هو يبقى طول سيدنا ادم ستون ذراعا في السماء كما ثبت في الحديث ان اهل الجنه يدخلون على صوره ابيهم ادم ستون ذراعا في السماء والعين الثانيه يغسل بها قلب المؤمن بقى يغسل كل ما في قلب المؤمن من الاحقاد وال- والحقد والحسد والغل والغيبه والنميمه وال- والكره وكل الافات القلبيه يغسل منها فيدخل الجنة لا في حسد ولا في غل ولا حاجة وبعدين تلاقي نفسك قاعد مثلا في يوم المزيد حينما ننظر إلى وجه الله ونستمتع بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فتجد ناس مثلا قاعدين على منابر من نور وناس قاعدين على كثبان من المسك ولا يرى أحد منهم أن أحدا قد فضل عليه كلهم راضيين وكلهم مبسوطين وكل واحد حاسس ان هو خد كل ما عنده كل يعني خد الخير كله بفضل الله سبحانه وتعالى دايما بفضل ربنا سبحانه وتعالى متى يكون هذا النزع هيكون على مكان بين الجنة وبين النار خد بالك مكان يغفل عنه بعض الناس احنا معروف ان الصراط منصوب على متن جهنم بعد ما الناس بتعدي على الصراط بيخشوا الجنة لكن قبل ما تخش الجنة في بين النار بعد ما تعدي من النار من على النار من على الصراط في بين النار وبين الجنة في حاجة اسمها قنطرة ورد فيها حديث الشيخ محمود ورد حديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون يوم القيامة إلى قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا خد بالك حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفسي بيده لأحدهم أدل بمنزله في الجنة من منزله كان له في الدنيا هنقف في الحديث ده وقفة كده جميلة قوي القصاص على القنطرة يكون بين مؤمن ومؤمن القصاص عند الميزان يكون بين مؤمن وكافر وبين كافر وكافر لأن القصاص عند الميزان بين مؤمن وكافر لو مؤمن ظلم كافر الكافر يختص من المؤمن طب يختص منه ازاي ده الكافر داخل النار ايوه الكافر ده اللي هو داخل النار ممكن لو مؤمن كان ظلم وممكن يخفف عن الكافر ده من العذاب واخد بالك يعني بدل ما هو في دركه لان الجنه درجات والنار دركات بدل ما هو في دركه تحت يطلع دركه تانية فازاي يطلع دركه فوق شويه يكون العذاب اخف شويه واخد بالك لكن هو في النار برضه والمؤمن لو ظلم الكافر ده ينزل درجه بالجنه شوف قد ايه لان النبي حذرنا من كده قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب النبي بيحذرنا والحديث رواه أحمد بسند صحيح اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا يعني هل يجوز لمسلم أن يظلم كافرا لا لا يجوز هل يجوز لمسلم يسرق كافر لا يجوز هل يجوز لمسلم عياذا بالله أن يفعل فاحشة بواحدة مش مسلمة لا يجوز حرام خد بالك هو ده ديننا هو ده ديننا اللي احنا بنفتخر بيه ديننا حرم مش ظلم الكفار بس حرم ظلم القطط والحيوانات والدواب والعصافير والطيور حرم ظلم كل الكائنات واخد بالك سبحان الملك دين بيهذب النفس وبيعلمنا كيف يكون عندنا عدل مع الكون ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى فشوف بقى القصاص عند الميزان يكون بين مؤمن وكافر وبين كافر وكافر طب بين كافر وكافر هيستفيدوا ايه اه الكافر ده لو ظلم الكافر ده فالكافر المظلوم يترفع دركة يعني بدل ما هو تحت بيعذب أكتر يطلع يعذب أقل يتعذب أقل والتاني اللي ظلمه ينزل دركة فيتعذب أكتر شوف مفيش حاجة بتضيع أبدا مفيش حاجة بتضيع أبدا طيب عند القنطرة بقى لا تكون إلا بين مؤمن ومؤمن طب إيه فايدة القصاص بين مؤمن ومؤمن حد فيهم يخش النار طبعا لا خلاص هم عدوا النار امال ايه الاثنين داخلين الجنه طب ايه فايده القصاص مؤمن ظلم مؤمن فهيقتص المؤمن ده من المؤمن ده فالمظلوم يترفع درجة في الجنة والظالم ينزل درجة في الجنة ينزل درجة في الجنة شوف قد ايه مفيش حاجة بتعدي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا سبحان الملك فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا طب خلاص خلصت المظالم دوت اترفع درجة وده نزل درجة تمام حتى إذا هذبوا ونقوا بقى في نقاء ما شاء الله خلاص خرج ما في قلوبهم من غل ونزعنا ما في صدورهم ربنا ما قالش ونزعنا الغل من صدورهم لا ده بيقول لك ما تركناش حتى ذرة غل ونزعنا ما في صدورهم من غل ما خليناش حاجة ازاي تجري من تحتهم الأنهار ايه تجري من تحتهم الأنهار الأنهار بتجري في الجنة في غير أخدود يعني ايه يعني ما بتجريش الأنهار في الجنة في حفرة لا بتجري فوق الأرض وده إعجاز عجيب جدا معروف ان الميه لو فوق الارض بتدلق يعني لو الميه معموله كده فوق سطح الارض هتدلق كده او كده لا الميه في في الجنه على سطح الارض وتجري في غير اخدود ولا تدلق لا يمين ولا شمال تبقى عامله زي القبه كده وماشيه في طريقها سبحان الملك تجري من تحتهم الانهار دي لها هدف عظيم جدا ان وقت ما اردت واينما اردت ضربت برجلك ففجرت الانهار تحت رجلك هي دي تجري من تحتهم الانهار وليها معنى تاني ان الانهار اللي موجودة في الجنة بتجري من تحتك حتى انك انت لو انك على سرير ملكك في الجنة واخد بالك فالانهار تجري من في القصر بتاعك من تحت رجليك ومن تحت اقدامك في المكان الذي تريده فضل من ربنا سبحانه وتعالى والمعنى الثاني تجري من تحتهم الأنهار ان انت تفجر النهر اللي انت عايزه سواء كان من ماء سواء كان من لبن سواء كان من عسل سواء كان من خمر خد بالك تفجره برجلك في المكان الذي تريد تجري من تحتهم الأنهار وقالوا لما دخلوا الجنة يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا يا جماعة اللي بتفكروا ان انتوا تسيبوا الهداية علشان خاطر الدنيا مش عاجباكم والاوضاع مش عاجباكم واصل بيقولوا واصل بيعيدوا واصل مش عارف ال- الاعلام عمال يشوه في التيار الاسلامي والاعلام سيبك من كل دوت خليك مع الله مالكش دعوه بالاشخاص اللي يلتزم يلتزم يا حبيب قلبي واللي يستقيم يستقيم واللي ينحرف ينحرف خليك في طريقك اوعى اوعى ان انت تمشي ورا اشخاص اوعى شوف عايز اقول لك حاجه واحده بس شيخك وقدوتك الاول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان تريح نفسك لو ان انت بتحبني وانا ربنا يعافينا ويعافيكم انتكست كمل طريقك قدوتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وده مش معناه بقى ان انا ان انت تقوم بقى تسيء الظن بالدعاء والمشايخ لا لا لا اوعى تسيء الظن بحد اوعى تنشغل بحد لكن بقول لك بتحب شيخ وبتسمعه عياذا بالله لو هو عمل حاجة مثلا كده ولا كده ما عجبتكش كمل طريقك مالكش دعوة واعذره وادعي له لو لقيت واحد انتكس ادعي له ربنا يهديه بدل ما تدعي عليه ادعي له ربنا يهديه وربنا يكرمه ويثبته ويسدده و و- لان من مصلحتنا والله العظيم ان كل مسلم ربنا يثبت قلبه على الايمان احنا ما بنديش على حد احنا بندعي للكل ان ربنا يهدي الكل خد بالك لكن في النهايه في امور ممكن تزعجك انت كمؤمن انك تلاقي امور كده بتتعب نفسيا خلاص ابعد عن اي حاجه بتتعبك نفسيا وخليك مع الله ابعد عن كل الامور اللي ترهقك نفسيا وخليك مع الله ويوم ما تلاقي حل- حد بيعمل حاجه غلط ادعي له بظهر الغيب ودعاء المسلم لاخيه المسلم بظهر الج- الغيب مستجاب وعنده ملك موكل الحديث رواه مسلم يقول امين ولك بمثل لعل وعسى لما تدعو لواحد انتكس فيعود مره اخرى الى الالتزام لعل وعسى ربنا يعافيك لو انتكست تلاقي تجد من يدعو لك فترجع مرة تانية للالتزام أهم حاجة إن أنت تسلك طريقك خلف النبي وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن عن سبيله لأن النهاردة احنا شايفين جرأة شديدة جدا على دين الله سبحانه وتعالى شايفين النهاردة إن الإعلام اللي في الدنيا كلها النهاردة ليس عنده هم إلا هدم أصول وثوابت الإسلام وإن هو يشوه كل إنسان له سمت ديني فما تشغلش نفسك بأي حاجة خليك في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى وخلي قدوتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وادعي إن ربنا يثبت قلبك على الإيمان وعلى التوحيد ما تشغلش نفسك باللي بيتقال ولا اللي بيتعاد أنت عارف النهاردة هي حرب على الإسلام ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين والكلام واضح حرب على الإسلام في كل بلاد العالم في كل بلاد العالم ولا استثني بلدا على وجه الارض، الكل يحارب هذا الدين العظيم، انت ما عليك الا ان تثبت على دين الله لان هو ده الدين الذي ارتضاه الله لنا. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. خد بالك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يبقى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله رب العالمين زي ما النبي كان بيقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا و- و- وثبت الأقدام إن لاقينا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك والله لولا الله ما اهتدينا فعلا لولا ربنا ما كانش ربنا هدانا فهو قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اعترف اعترف ان لولا ربنا ما كانش ما كانش ما كانش ممكن ان انت تهتدي كانش ممكن ان ربنا يكرمك بنعمه الهدايه ونعمه الثبات على الهدايه ربنا يثبتنا واياك يا رب العالمين وبعدين احنا الحمد لله جينا الدنيا لقينا نفسنا مسلمين ما تعبناش زي ما الصحابه تعبوا اللي ضحوا بأنفسهم وأموالهم وديارهم وأحبابهم وكل ما يملكوا عشان يفوزوا بس بكلمة التوحيد عشان يموتوا على الإسلام وعلى الإيمان وعلى التوحيد نعمة عظيمة جدا يا جماعة ده صهيب الرومي لما حب يهاجر المشركين وقفوا له عند مخرج كده مخارج مكة فقالوا له يا صهيب جئتنا صعلوكا يعني فقيرا صعلوك يعني فقير جئتنا صعلوكا لا مال لك واليوم بعد أن اغتنيت تريد أن تذهب بهذا المال فصهيب الرومية مش فارقة معاه الدنيا كلها هو كان جه فقير فعلا وقعد 13 سنة يتاجر في مكة لحد ما بقى من أغنياء مكة من أغنى أغنياء مكة كمان فقال لهم إنكم لا تعلمون أني من أرماكم تعرفين أن أنا أكتر واحد فيكم عندي مهارة رمي الرمي بالسهم فكل واحد فيكم هضرب عليه سهم هقتله وما تبقى منكم أقتله بالسيف ولكن كأنه عايز يقول لهم الطيب أحسن ولكن إذا دللتكم على مالي أتتركوني أهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بلى فقال فمالي في المكان الفلاني روحوا خدوا فلوسي كلها فلوس تجارة تاجر بها 13 سنة وتعب فيها وبقى من أغنى أغنياء مكة تركها كلها عشان يروح ويفوز بنعمة التوحيد والإيمان وصحبة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فسبقه جبريل الحديث رواه مسلم فسبقه جبريل من فوق سبع سماوات وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله الصهيب وأنزل عليه قول المولى عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يشري يعني يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى خد بالك فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام وهش وبش في وجهه وقال ربح البيع صهيب وفي رواية ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى الله يبقى إذا يا جماعة أهم حاجة أن ربنا يثبتنا على الإيمان قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللي قالهن النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلع زي ما وصفهن بالملي واخد بالك لقد جاءت رسل ربنا بالحق أي نعم في حاجة اسمها يا جماعة علم اليقين وفي حاجة اسمها عين اليقين وفي حاجة اسمها حق اليقين لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان في جنة عرضها السماوات والارض ده اسمه ايه اسمه علم اليقين فلما نيجي يوم القيامة ونشوف الجنة ده اسمه عين اليقين فلما نخش الجنة بقى ونعيش فيها وناكل بقى من ثمارها ونشرب من أنهارها ونستمتع ب ب بالحور العين و ونستمتع بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ولذة صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده اسمه إيه؟ اسمه حق اليقين أنا عازم حضرتك عندي في البيت بقول لحضرتك بكرة حضرتك معزوم عندي على الغداء فأنا قلت لك معلومة اسمها علم اليقين جيت حضرتك عند البيت وفتحت لك الباب وقلت لك اتفضل وشفت كده في الصالة بره كده السفرة ما شاء الله مليئة ايه يعني بما لذ وطب ده اسمه ايه اسمه عين اليقين بدأت حضرتك ما شاء الله تقعد على السفرة كده واخد بالك وتشغل بقى المفرمة زي ما بيقولوا ده اسمه ايه اسمه حق اليقين واخد بالك فهم وصلوا هنا لحق اليقين وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق خد بالك بقى ونودوا جاءهم النداء ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون الله أنتم ورثة الجنة يا رب اجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم خد بالك المؤمن له ميراث في الجنة خد بالك فربنا بيقول سبحانه وتعالى ونودوا أن تلكم الجنة أن تلكم الجنة أورثتموها بما بما دي فيها إشكالية بما كنتم تعملون يعني معنى الكلام ان ان اعمالنا هل اعمالنا ديت يعني دخلنا الجنه في مقابل هذه الاعمال يعني هل هذه الباء هي باء العوض ان الجنه ديت في مقابل العمل اللي احنا عملناه لا غلط امال ايه الباء دي بتاعت ايه دي قال لك دي باء السببيه يعني ادخلوا الجنه ان تلكم ان تلكم الجنه اورثتموها بسبب ما كنتم تعملون طب ايه اللي كنتوا بتعملوه الاعمال الصالحه طب وهي الاعمال الصالحه دي احنا عملناها اصلا ازاي خد بالك بقى شوف الترتيب ربنا هدانا سبحانه وتعالى وبعدين وفقنا للعمل الصالح فروحنا احنا عملنا العمل الصالح فالمولى عز وجل قبل مننا العمل الصالح فاعطانا الثواب فدخلنا الجنه يبقى الفضل لمين لله سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء واضح كده طيب في وسط الاعمال الصالحه دي وقعنا في ذنب فربنا ألقى في نفوسنا حب التوبة رقم اتنين فاحنا تبنا رقم ثلاثة فقبل توبتنا يبقى التوبة بتاعتنا محفوفة بتوبتين من الله يبقى الفضل في توبتنا ابتداء وانتهاء لله سبحانه وتعالى يبقى الفضل لله سبحانه وتعالى في أعمالنا الصالحة ابتداء وانتهاء والفضل في توبتنا لله ابتداء وانتهاء يبقى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بسبب ما كنتم تعملون يوضح ده حديث البخاري ومسلم إن حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بيقول أنا نفسي مش هخش الجنة إلا برحمة ربنا مش بأعمالي مع إن شوف أعمال النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه ده يا جماعة خدوا بالكم حاجة كل مسلم من المليارات المتتابعة التي جاءت على مر العصور ما هو أصل الملي... الستة مليار دولت اللي موجودين على وجه الأرض واخد بالك هم 6 مليار و- ونص تقريبا منهم آآ آآ خمسة منهم مليار ونص مسلم وخمسة مليار يكفرون بالله سبحانه وتعالى فالمليار ونص اللي موجودين دولت آه، خلال 100 سنة مش موجودين وال100 سنة اللي قبلها كان في مثلا مليار ونص وال100 سنة اللي بعدها هتلاقي مليار ونص غيرهم فالمليارات دي كلها منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كلهم بلا استثناء بأعمالهم وصلاتهم وحجهم وزكاتهم وعبادتهم وقراءتهم للقرآن وصلاتهم للرحم وبرهم للوالدين وكل أعمالهم دي كلها في ميزان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فشوف بقى ميزان النبي عامل ازاي ومع كل هذا الميزان العظيم كل المليارات دول في ميزان النبي محمد ورغم ذلك بيقول ايه لن يدخل احدا منكم الجنه عملا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته سبحانه وتعالى يبقى اذا ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون يبدا هنا بقى الحوار بقى بين اهل الجنه واهل النار خد خد بالك بقى قال جل وعلا ونادى أصحاب الجنة أصحاب خلاص الجنة بتاعتهم بقى ما هو ربنا قال كده ونودوا أن تلكم الجنة وورثتموها وراثة بقى خلاص بقى وأصحاب الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق خد بالك من اللفظ حتة وعدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ما قالش وعدكم لأن أنتوا خد بالك شوف الكفار دول ربنا يعفو فيهم نكره لا قيمة لهم عند الله يوعدهم ليه هو مجرد وعد عادي لكن مش ليهم خد بالك قالوا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم الله آه فعلا وجدنا دخلنا النار وشفنا العذاب واللي سمعناه ان النبي قال ان اللي هيكفر هيحصل له كذا ويخش النار ويحصل له ويحصل له ويحصل له ايوه لقينا كل ده صحيح مفيش حاجه ابدا كانت غلط كل حاجه كانت موجوده زي ما سمعنا بالملي فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين الله اذن مؤذن نادى مناد بينهم اللعنه الله اللعنه هي الطرد من رحمه الله سبحانه وتعالى ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين اللعنة الله على الظالمين ايه مواصفات الظالمين دولت وضحهم في الآية اللي بعدها الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا عايزين الدنيا كلها فساد وإفساد يا رب عافينا وعافيك يا رب العالمين ما هو الدنيا كده في إنسان آه، صحيفة أعماله لما يموت ستغلق وفي انسان صحيفه اعماله هتفضل مفتوحه خد بالك من حاجه الناس اربع اصناف واحد يوم ما يموت هتغلق صحيفه اعماله على حسنات كتيره قوي تدخله الجنه بفضل الله طبعا اولا واحد تاني هتغلق صحيفه حسناته على على- صحيفته على سيئات تدخله النار ربنا يعافينا ويعافيكم والصنف الثالث واحد صحيفته هتفضل مفتوحة على طول بحسنات تتكتب في ميزان حسناته إلى يوم القيامة الدال على الخير كفاعله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ده صحيفته معمولة مفتوحة وعلى رأسهم العلماء والدعاء اللي بلغوا كلام ربنا واللي بلغوا سنة النبي عليه السلام فعلموا الناس فتركوا تراث من الدروس والكتب إلى غير ذلك فالناس بتنتفع وهم مدفونين في قبورهم والناس تنتفع ويبقى في ميزان حسناتهم خد بالك والنوع الرابع واحد صحيفة سيئاته أو صحيفة أعماله مفتوحة على طول بالسيئات إلى يوم القيامة خد بالك واحد دل الناس على سيئات دلهم على معاصي دلهم على أشياء شركية ومات وكل اللي يعمل بالحاجات اللي هو وصاهم بيها دي خصوصا لو كانت حاجه بقى مسجله ليه بقى وموجوده على النت ويفضل الناس تسمعها على طول واخد بالك يفضل في ميزان سيئاته الى قيام الساعه. فاجمل حاجه ان انت تخلي صحيفتك مفتوحه على طول بالحسنات. الوقت خلص هنكمل مع بعض كل سنه وانتم طيبين بقى العيد جاي هيبقى الاثنين اللي بعد اللي جاي ان شاء الله نكمل والموضوع بقى هيسخن قوي بقى في الحوار بين اهل الجنه وبين اهل النار يوم الاثنين الجاي لا اللي بعديه ان شاء الله نلتقي على خير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم أمنا في أوطاننا اللهم من أراد مصر بخير فوفقه يا رب إلى كل خير ومن أراد مصر بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين اللهم أغث إخواننا في غزة اللهم أغث إخواننا في غزة اللهم أغث إخواننا في سوريا اللهم أغث إخواننا في سوريا اللهم أغث إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي تونس وفي كل بلاد المسلمين وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله ادعوا لنا وندعي لكم كل عام وانتم بخير ما تنسوش صيام يوم عرفه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المدعو